مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث عايز أكلمكم النهاردة عن التنظيم في الكنيسة التنظيم في الكنيسة أو التنظيمات في الكنيسة أول حاجة نقولها هي أهمية النظام بعض الناس بيفتكروا أن كل شيء بالبركة يعني من غير نظام بينما إنجيل البركة اللي هو بتاع الخمس خبزات والسمكتين فيه نظام رتبهم خمسين خمسين زي ما ورد في إنجيل لوقا وحسب إنجيل مرقس فرقا فرقا مئة مئة خمسين خمسين وفي التوزيع إدى الرسل والرسل إدى التلاميذ يعني النظام موجود والكتاب بيقول ليكن كل شيء بنظام وحسب ترتيب وأحيانا يقولوا بلياقة وحسب ترتيب فمفروض يكون فيه نظام في الكنيسة والنظام لا يتعارض مع الروحانية ولا مع البساطة ولا مع البركة وأهل العالم نبغوا أكثر منا في موضوع النظام في كثير من الجهات تجدون ما يسمى باسم بنك المعلومات أي شيء مطلوب في ثواني يجيبوه أنا أفتكر لما زرت أمريكا سنة 77 وبعدين كنا في بلد فيها بنك معلومات وشرح لنا الراجل فنيافة أنبا صمويل قال له طيب إذا كان كده قول لنا رحلة البابا شنودة فيها إيه على طول الراجل داس جات كل ما ورد في الجرائد عن هذا الموضوع وبصيت لقيت في دقايق اداني سجل كامل عما نشر في الجرائد عن هذه الرحلة بينما بالنسبة لهم جايز موضوع زيارتي أنا لا ود ولا جاب لكن كل شيء موجود بالنظام لماذا لا يوجد في الكنيسة ملفات لكل شيء ونظام لكل شيء وبخاصة في عهد الكمبيوتر اللي ممكن ينظم كل حاجة يعني الخطوبات اللي بتعملها الكنيسة هل هي مسجلة ومنظمة؟ الزيجات اللي بتعملها الكنيسة هل هي مسجلة ومنظمة؟ لو البطريركية طلبت من الكنائس سجلات بالخطوبات والزيجات علشان نعرف مين اللي سبق زواجه ومين اللي اتجوز ومين اللي اترمل ومين اللي طلق هل تستطيع كل كنيسة إنها تقدم لنا كل هذا؟ ولا كل واحد بيعمل اللي بيعمله مش دريان؟ من ضمن النظام أيضا مسألة الشهادات هل توجد شهادات لكل معمد وإن أعطيت شهادة له هل توجد نسخة منها في الكنيسة وهل هذه الشهادات مرقمة ومطرخة مؤرخة يعني هل يوجد شهادات للرسامات يأتي أسقف للكنيسة ويقدمون له مجموعة من الأطفال لرسامتهم إبسلطس أغنسطس إبدياكون أهو بيرسم ولا الأسقف عارف رسم مين ولا أسمائهم إيه ولا موجود سجل بيهم ولا الكنيسة عندها سجل بالكلام ده ولا حاجة خالص ده فيما بعد لو أردنا أن نرقي الولد ما نعرفش خد إيه قبل كده عشان نرقيه لأن لا يوجد سجل في الكنيسة للرسامات ولا تاريخ أنا جايز هيجي عليا وقت أرسم أسقف للنظام الكنسي ويعمل لي سجلات وملفات لكل الحاجات هل الزواج مثلا ليه سجلات عندنا؟ هل هذه الشهادات اللي بتتعمل لها تصميمات خاصة تصميم خاص للأغنسطس تصميم خاص للإبسلطس تصميم خاص للإبدياكون هل وراء هذه الشهادة سجل باختصاصاته وعمله ولا مش موجودة وهل في أرقام مسلسلة هل توجد سجلات للعضوية الكنسية ما هذه تنظيمات للعضوية الكنسية بكل أنواعها سواء العضوية العامة أو العضوية الروحية أو العضوية الخادمة العاملة أو العضوية القيادية وكل صنف من هذه الأصناف موجود هل توجد سجلات للخدمة والخدام أو هل يوجد كرنيهات كل كرنيه فيه صورة وفيه رقم وفيه تاريخ ومكتوب عليه انه يعمل به هذا العام فقط لان جايز الخادم ده يترفد من الخدمه لاسباب عقيديه او اسباب مناكفات فما يجيش يقول انا عندي كرنيه دائم مدى الحياه كخادم في العضويه الكنسيه إذا انضم شخص إلى عضوية الكنيسة ماذا يعمل من أجله؟ أحيانا بينضم أشخاص بقصد الزواج واحد بيحب بنت أرثوذكسية وعايز يجوزها أو العكس بنت مع واحد وبينضم ساعات بعض الكهنة يلجؤون الى الشكليات التي احذركم منها يعني قولوا له قدم طلب انضمام ويقدم طلب انضمام يقولوا خلاص بقيت عضو ويكتبوا عليه ارثوذكس في قسيمه الزواج وخلصت وان قلت للكاهن يقول لك ده انضم للكنيسه ادي طلب انضمام في شكليه الانضمام هل هذا الشخص الذي ينضم كما كان يعمل سابقا يدخل في فصول الموعوظين اولا ويدرس العقيده والايمان الارثوذكسي وهل نتاكد من ايمانه ام نعمده في الكنيسه بلا ايمان ويخرج من جرن المعموديه زي ما هو بروتستانتي صرف او كاثوليكي صرف زي ما يطلع لانه لا يعرف شيئا عن الارثوذكسيه إلا إنه بيحب بنت أرثوذكسية وبس لكن العقيدة فيش ويطلع يقول لك كلنا واحد في المسيح يسوع ده يا ريت إن احنا نعمل نظام حتى اللي يترهبن نتأكد من عقيدته أحسن يتكرر لنا ال- السقطات اللي حدثت إن واحد يترهبن ويطلع بروستانتي ما مدى التنظيم ايضا في النذور والبكور والعطايا الكنسيه هل ننظم النذورات هقول لكم يعني ايه تنظيم النذورات ساعات اي واحد عايز يندر يقول اجيب ستر لكنيسه العذراء في الزيتون ونبص نلاقي كنيسه العذراء في الزيتون جايبه لنا 200 300 400 ستر وربنا يستر بنوديهم لكنايس طب يا حبيبي يا اللي انت عايز تجيب ستر ما تش- يمكن الكنيسه عايزه ميكروفون مش عايزه ستر يمكن الكنيسه عايزه سماعات لاود سبيكرز يمكن الكنيسه عايزه حاجه عايزه عده مذبح هل نستطيع ان ننظم مع المتبرعين ونقول للشخص الذي يريد ان يتبرع ممكن تقابل الاب الكاهن وتشوف احتياجات الكنيسه ايه بس ما يحولهاش الكاهن الى احتياجات ليه هو يعني تبقى احتياجات للكنيسه ما يزعلوش اباء كهنه بتكلم كلام عموما احتياجات ل- للكنيسه او واحد يقول له مثلا انا هجيب لك ايقونه فيجيب ايقونه لا تتفق اطلاقا ولا تنسجم مع باقي الايقونات يعني لو اتحطت تبان رقعه طب يا حبيبي عايز تعمل ايقونه قول لنا وعايز تعمل قديس مين قول لنا ونشوف الفنان اللي عمل باقي الايقونات ويعمل زيها ويبقى النظام واحد وحجم ومقاس وحاجات زي كده كان أي حاجة عشان كده تجدون في كثير من الهياكل أيقونات ملقاه بلا ترتيب مجموعات مرصوصة كده ومرمية بينما الهيكل مش أصول تخش فيه هذه الأيقونات إطلاقا الهيكل له نظام معين معين حضن الآب له صورة المسيح على العرش الإلهي مع الأربع حيوانات القديسين ساعات بتبقى صورة للسماء أو أو ال 24 قسيس يعني حاجة حضن الأب ده معروف بيتحط في إيه أو كل واحد عجبه شخص يروح عامل له أيقونة وحاططها في الهيكل وتبقى στρώματα يعني στρώματα يعني متنوعات يعني حاجات متنوعة يعني. وحاجات مرمية في الهيكل ونشيلنا واحدة منهم يقولوا الله هو بيضطهد القديس ده ولا إيه؟ إحنا ما بنضطهدش قديسين إحنا عايزين الطقس يكون ماشي مظبوط ده كلمة طقس يعني ترتيب τάξις هل هناك ترتيب او نظام في خدمه الفقراء بحيث نستوفي احتياجاتهم يعني ممكن واحد بيدي فقير آه، مساعده ويفتكر انه سد احتياجاته وما بتعملوش حاجه اديله خمسة جنيه اديله عشرة جنيه والراجل ما يكفوهوش ابدا ده ده عشرة جنيه دلوقتي ما يجيبوش كيلو لحم لو كان الفقير بياكل لحمة آه وبعدين لو راح كنيسة تاني يقول اتفضل هؤلاء المحتالين بيلفوا على الكنائس يا عم انت استوفيته حاجاته وهو را- راح لكنايس هل هناك تعاون بين الكنائس والجمعيات وبين الكنائس والكنائس المجاورة في خدمة الفقراء هل هناك سجلات لهم؟ هل هناك متابعة لحالتهم؟ هل هناك كشوف بالحالة العائلية؟ التلامذة واللي بيتجوزوا والصغيرين واللي في الحضانة إيه يعني؟ هل النظام موجود في زيارة الأديرة وزيارة الكنائس القديمة والكنائس الأثرية؟ يا ريت نفكر برضو أنا فكرت في دي لكن ما دخلتش في حاجة رسمية برضو لازم أنا أقوم بالحاجات دي. بعمل آه، توعية لزوار الكنائس والأديرة كيف يزورون من ناحية النظام من ناحية الضوضاء من ناحية الجري شرق وغرب هناك فرق بين زيارة دير أو كنيسة وبين زيارة آه، الأهرام أو أبو الهول أو حاجات زي دي إيه احترام المكان إيه النظام في التصوير مثلا والصور التي تليق والتي لا تليق تقول لي هو في الأديرة في حاجات لا تليق أقول لك يعني يبص في حتة واحد ناشر فيها هدوم ويروح واخد صورة للهدوم المنشورة أي حاجة أو واحد يروح داخل في على قلاية راهب يقول له إيه اللي جابك هنا؟ يقول له ولا مؤاخذة أنا بس جاي آخد بركة تاخد بركة تاخد بركة تخش جوه قلاية الراهب في مسائل عايزة آه، توعية لكي تكون الزيارات بنظام من جهه ولكي تاتي بالفائده الروحيه من جهه اخرى. واحد يقول انا عايز اقضي خلوه في الاديره. طب والخلوه تيجي ازاي؟ عندنا رحله في الكنيسه وهي الرحله تجيب خلوه اتوبيس خمسين واحد دول هيعملوا خلوه ويجروا ويتنططوا و يقول خلوه انا فاكر مره على ما اظن قلت لكم حكايه هقولها باختصار علشان اذا كنت تكررت ما تزهقوش كنت انا لسه راهب جديد وكنت مسؤول على ال- الضيوف و- وزوارهم وبعدين جت رحلة أتوبيس كبير وفيهم عيال وكان في دير السوريان والعيال بيلعبوا كورة جايبين معاهم كو- كور وبلالين وحاجات زي دي كان ساعتها الرهبان القدام يقولوا علينا ايه بتوع الأحد دول اللي عايزين يخربوا لنا نظام الدير احنا يعني الرهبان بتوع الأحد بتوع مدارس الأحد يعني. فانا قلت للراجل المسؤول عن الرحل قلت له يا اخي ايه ده شايف العيال بيجروا ازاي وبيلعبوا كوره قال لي يا ابونا المسيح بيقول دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم ولا تمنعوهم يا ابونا قلت له هو والمسيح بيقول تعالوا الي يعني يلعبوا كره في الدير لكن الناس فاكرين يعني لو الواحد اتكلم دول يبقى القساه وال- والعتاه والطغاة اللي ما بيحبوش الأطفال وما ما بيرعوهمش بنحبهم جدا بس ما يلعبوش كرة جوه الدير الدير زمان كان يا دوبك المساحة الصغيرة لما احنا دخلناها ما كانش الامتداد الكبير دلوقتي ممكن في الجنينة يلعبوا لكن حاليا كان يا دوبك الدير الاسر يقول لي يا ابونا ده كلام ازاي نظام زيارة الأديرة زيارة الكنائس القديمة ايه التوعية للزوار وكيف يسلكون بأسلوب روحي وكيف يستفيدون روحيا النظام يقتضي ايضا عمل مطبوعات لامثال هذه الزيارات سواء مطبوعات في اداب الزياره او مطبوعات آه، يعني ارشاد آه، يعني اقول لك آه، ساعات يعملوا جايد ل- ل- لاي منطقه آه، ارشاد سياحي يعني لاي منطقه سياحيه بهذا الشكل ايه اللي موجود فيها وصور وحاجات بحيث يكون شايفها كويس أوي بالمناسبة دي مثلا هل هناك ترتيب ونظام في خدمة الأطفال في الكنا... في الاجتماعات وفي القداسات؟ أم إن الأطفال يكونون ضوضاء وأصوات وصراخ قد يؤدي إلى إخراج الأم وابنها من الكنيسة وهي خجلانة وتعبانة إنها ما حضرتش القداس وإن قعدت تبقى وسط سخط الموجودين هل يمكن ترتيب هذا مع العائلات وجوه الكنيسة؟ في بعض الكنائس بتعمل حاجة يسموها glass room أو يسموها crying room زي ما تطلع بتبقى حجرة زجاجية وجواها الأطفال وداخل لها loud speakers وصرخوا ما يتسمعش صوتهم لكن الصوت بيوصل لهم وصوتهم هم ما يخرجش بره والأم قاعدة مع رضيعها نظمت أنا ما شفتش في كنائسنا الجديدة هذا النظام يعني لكن يا ريت يكون موجود في أي حتة يتعمل جلاس روم والأمهات أصحاب الأطفال يخشوا جوه حتى الابن عايزة ترضعه ترضعه وعايزة تداديه تداديه وتسمع القداس ومن الإزاز بتشوف كل حاجة والصوت ما يخرجش بره الاولاد ال- الكبار التانيين اللي مش بتوع glass room ولا crying room لكن عيال بتوع خمس ست سنين وممكن يجروا في الكنيسه ويتنططوا من شرق لغرب آه عملنا لهم في بعض الكنائس والاجتماعات اجتماع خاص يعني اتذكر عندنا في كنيسه أنبا أنطونيوس في شبرا وسطها مبنى خدمات كبير في قاعة من فوق ممكن العيال اللي تعمل لهم قداس مخصوص على قدهم صغير كده و- أو فصول مدارس أحد أثناءها أو أي حاجة ويبقى خدمناهم وريحنا الكنيسة من ضوضائهم فاكر زمان لما كنت ب- بوعظ في القاعة اللي هنا كان عندنا أخ تخين كده اسمه ماهر بطرس كان يجي في الاجتماع بتاعي هو يسيب الريكوردر بتاعه للتسجيل وياخد العيال كلهم يعمل لهم فصل اثناء المحاضره. العيال يبقوا مبسوطين وهو بيداديهم وبيلعبهم وبيدرسهم والاجتماع ينجو من ضوضائهم. لماذا لا نفكر في النظام هل النظام وحش ولا لو واحد قال للست يا ست ابنك بيعمل شوشرة تقول له يعني ليه اعمل ايه يا ابونا ما انت تشوف حالتي ما انا رخ وتقعد تأنب في ابونا وتوبخ فيه والواد قعد يصوصو برضه والحكايه ماشيه بس أضيفت إلى صوصوة الولد آه، صوصوة أمه وزعيقها ونشيجها وبكائها واحتجاجها ولا نتيجة وبعدين شكوى ترسل إلى البابا في الاجتماعات من فوضى المنظمين ومن قسوة المنظمين علشان احتجوا على هذا من جهة الحضانة ممكن لو إن إحنا نظمنا الحكاية بين الآباء والأمهات يعني مرة الأم تروح الكنيسة تحضر قداس وتناول وتسيب الواد في رعاية أبوه وممكن مرة الأب يروح الكنيسة ويتناول ويسيب الواد في رعاية أمه وليكن في الأيام اللي أمه مش مصرح لها تخش الكنيسة ويبقى جت من ناحيتين يعني أو في رعاية الجدة أو في رعاية حد من القرايب يعني ليه ما يكونش في توعية لهذا الأمر بالنسبة للنظام في الكنيسة من جهة الأطفال حاجة تاني من جهة النظام ودي مش موجودة عندنا في كنيستنا أبدا النظام من جهة الصحافة يعني إيه من جهة الصحافة؟ مفيش شك ان كل مرحله من العمر تحتاج الى مجله من نوع خاص يعني مجله للاطفال الصغيرين خالص اللي مجرد فيها صوره كبيره والكتابه سطر واحد يمكن او ساعات صور بس اللي بتوع الحضانه هم يفهموا وصوره لمرحله و- ومجله لمرحله اكبر منها مستوى ابتدائي مثلا ومجلة لمستوى الفتيان ومجلة لمستوى الشباب أو التين ايجرز اللي بيسموهم من 13 ل 19 ومجلة عامة للشعب لكن كل ناس فينا يطلعوا مجلة عايزين يكبروها وتبقى في مستوى الشعب وكون إن المجلة دي تبقى متخصصة ده أمر مش مش ممكن يعني أنا فاكر زمان أول مرة عملنا مجلة للأطفال سميناها مجلة مدارس الأحد وبعدين قلنا الأطفال قلنا جايز الأطفال يزعلوا ويقولوا إحنا مش أطفال قلنا مجلة مدارس أحد المصورة أنا فاكرها دي كانت سنة 53 يعني وكان بيشتغل معايا فيها الاستاذ اسحاق بطرس هو الوقت ابونا اسحاق بطرس في ال- في امريكا ورؤوف جرجس دلوقتي ابونا يوحنا المقاري وعلى ما اظن رفله بتاع ده جرجس رفله موجود لغايه دلوقتي جرجس رفله مسك الاطفال في المدرسة. ومشينا فيها شويه اعداد وبعد كده قعدت تكبر تكبر تكبر لغاية لما لغت الأطفال وتحولت إلى مجلة مرقص حاليا لا علاقة لها بالأطفال حتى الكبار من الصعب يفهموها إزاي الحكاية دي؟ مفيش عندنا تنظيم إن إحنا نعطي كل مرحلة من السن الغذاء المناسب لهذه المرحلة مفيش نتيجة هذا الأمر أن الأطفال بتوعنا يلجأوا إلى غذاء من خارج الكنيسة لأن ما عندناش ما عندناش مجلات كل واحد عايز يخاطب الكبار هل هناك مثلا رعاية لهذا الأمر دراسة كل مرحلة من مراحل العمر ربما هذه المجلات المتخصصة تساعد في إيجاد مناهج متخصصة في مدارس الأحد لأنها متخصصة في سن معين وبالتالي هذا التخصص يدخل في تخصص القصة وفي تخصص الصورة وفي تخصص الطباعة والبنط المستعمل إذا كان كبير أو صغير والنظام والتنسيق والكراكاتير حاجة تكون منظمة على شغل كده برضه حبيت أعمل الحكاية دي وعملت حجرة خاصة في المبنى اللي هناك عشان تبقى مجلة للأطفال وما جراش حاجة لازم الواحد ينزل بنفسه ويشوف التفاصيل ويجتمع مع كل واحد عشان يرسي هذا العمل ما يروحش احنا مستعدين ان يوجد اشخاص مكرسون للقيام بهذه المسؤوليات جميعها لتنظيم العمل ايضا نحتاج الى مجله للمهجر وابتدينا فعلا في عمل مجله للمهجر باللغه الانجليزيه لكن جايز فيما بعد نحتاج ايضا الى مجله بالفرنسيه ومجله بالالمانيه عايزه تنظيم للعمل تنظيم تنظيم ثقافي لكل مراحل السن طب هل واحد فينا فكر ان يعمل مجله للعمال تقول ما بقاش الا العمال بقى ده اللي نعمل لهم مجله يحتاجوا لمجله زي ما يحتاجوا الى اجتماعات خاصه بهم أولاد الله زيهم زي الباقيين التنظيمات أخرى أيضا في العلاقة بين الكنائس بعضها البعض والعلاقة بين الكنائس والجمعيات والتعاون وتنسيق العمل وتنسيق الخدمة أنا فاكر مرة من المرات جمعت بعض الآباء الكهنة في شبرا لما كنا بنعمل مج... مجالس كنائس للأحياء كل حي له مجلس يجمع كنائسه وقلت لهم يا أبهات في ناس يحبوا قداس كل يوم وطبعا مش ممكن كنيسة واحدة هتعمل قداس كل يوم فأنتوا بتعملوا قداديس يوم الجمعة والحد دي سبت نقسم باقي الأسبوع بحيث الكنيسة الفلانية عندها قداس يوم الاثنين والكنيسة الفلانية عندها يوم الثلاث والكنيسة الفلانية عندها يوم السبت إلى آخره ربما تكون مشيت شوية وبعدين وقفت إذا كانت ماشية هعمل عندي جدول بالكنائس دي ومين اللي بيصلي فيها وأشوف فعلا ماشية ولا مش ماشية لأن قتضي الأمر أيضا وجود ملف لهذا الأمر علشان يوجد فيه الاسم والاسم الكنيسة وعنوانها وبتعمل القداس كل امتى ومواعيده عشان لو جاني اي واحد اشتكى اقول له روح الكنيسه الفلانيه تلاقي فيه قداس وبعدين النظام ده يمر على باقي الاحياء هل يوجد تنسيق مثلا بين عمل الكنائس والجمعيات ولا الجمعيات وحدات مستقله تسير في طريقها والكنائس وحدات مستقله اخرى تسير في طريقها ايه نوع التعاون مع بعض ايه نوع التعاون بين الكنائس والهيئات العامله كلها يعني مثلا الكنائس وعلاقتها مع رجال الاعمال لتنظيم اعمال لمعالجه البطاله الموجوده ايه علاقه الكنائس بالهيئات الحكوميه التي تقوم بالتدريب المهني واحنا ما بنستفدش منه جايز ما بنعرفش عنه حاجه وبيروح الشخص يتدرب على مهنه وبياخد مرتب وهو في فتره التدريب لغايه لما يستكملها بيلحق بشركه او مصنع يصلح له هذا التدريب وساعات احنا ما بنستفدش ابدا من الامكانيات التي تقدمها الدوله لأن مفيش تنظيم مفيش رابطة بل أحيانا مثلا تلاقي الدولة تعلن عن عشر تلاف مسكن في الحتة الفلانية عشرين ألف تلاتين ألف ويمكن لا يتقدم أحد من المسيحيين بس يجي للكنيسة يقول دوروا لي على شقة وهاتوا لي فلوس طب ما ننظم ونشوف ويتقدموا واللي يجي من حظه انه ياخد ياخد على الاقل يرفع بعضا من العبء عن الكنيسه لكن فين تنسيق العمل فين متابعته التنسيق والمتابعه ايضا من مسائل النظام عايز اقول نقطه في النظام يا ريتني اقدر انفذها فيما بعد مساله التعهدات انا بنعمه ربنا عملت حكايه التعهد ده كل قسيس جديد بيقول تعهد قصاد المسبح وقصاد كل الموجودين وكل اسقف ايضا جديد بيقول تعهد قصاد المسبح مثلا ما نفذناش هذا الامر بالنسبه لاعضاء مجالس الكنائس عشان كده ساعات نلاقي اعضاء مجالس الكنائس كل واحد فيهم في سكه ايه مدى ال- اللائحه التي توضع لاعضاء مجالس الكنائس ولتشكيل هذه المجالس لكي تكون بنظام والالتزام والتزامات امناء الصندوق والتزامات اعضاء المجالس التزامهم في النظام والتزامهم في علاقتهم بالكنيسه الام والتزامهم في الاستشاره في الامور المهمه آه، مفيش كل واحد بقى عضو انتهى يا ريتني اقدر انفذ الموضوع ده ان شاء الله ده حتى الخدام مفيش التزام ومفيش تعهد عشان كده كتير من الخدام بيسرحوا في الرأي الخاص والتعليم الخاص دون أن يلتزموا بتعليم الكنيسة يا ريت من جهة النظام أيضا بالنسبة للكنائس نجمع قصة كل كنيسة ومتى تكونت ومتى تأسست ومتى بنيت بل قصة بل من جهة النظام أيضا إيه الديزاين بتاع الكنيسة نفس ال- الرسم بتاعها إيه رسم الكهرباء وماشية إزاي إيه رسم ال- الصرف اللي فيها وماشي إزاي والمية وماشي إزاي لأن ساعات لما نيجي نصلح حاجة يبقى عايزين نكسر الدنيا كلها ومش عارفين ماشية إزاي هل كل كنيسه وعقد الشراء بتاع بتاع الارض والتصريح بتاعها والقرار الرسمي موجود سجلات فيها ومحفوظ في الكنيسه وعندنا نسخ في البطريركيه ولا لو جينا لكنيسه مثلا وقالوا لنا هاتوا القرار الجمهوري بتاعها ولا المرسوم الملكي ما نعرفش هو فين بينما صدر فعلا لكن مش موجود في ايامها اتاخد واتحط انهوير او عند مين وساعات تلاقي رئيس مجلس الكنيسه يحتفظ بالاوراق دي في بيتهم او السكرتير يحتفظ بالاوراق دي في بيتهم ونغيرنا مجلس الكنيسه ان نبتدي نخش في اشكالات بخصوص الاوراق الرسميه كيف يمكن تنظيم هذا الامر يا ريت في اجتماع المجمع المقدس ناخد بعضنا على حاجات زي دي نقدمها. آه، في حاجات عايزه نظام عام يوضع. نظام عام. ده نحن نحتاج ايضا في هذا النظام العام الى سجلات لكهنه الكرازه. بحيث كل ابروشيه تقدم لنا اسماء الكهنه وتاريخ رسامتهم وترقيتهم وفكرة عن كل واحد هتبقى كل حاجة مسجلة واحد بعت لي سؤال عن مدى سرية هذه الأمور ممكن تكون بحكمة المعلومات اللي عايزة سرية ممكن تكون سر وليها طرق معروفة يعني ايه اللجان بتاعت الكنائس واللجان اللي تحتاج لها الكنيسة زي الترانيم مثلا هل توجد لجنة زي الخورس ولا كل واحد بيجيب تراتيل على كيفه اللي على وزن أغنية واللي على وزن أغنية برضه بس من نوع آخر والحكاية ما تضمنهاش يقول لك ده ترتيلة على وزن لحن الفيروز للدرجة دي فيروز دخلت في الطقس ولا دخلت في التقصير بتاعنا في الإشراف هل الصور ومراجعتها اللي موجودة في الكنائس والأيقونات ومراجعتها وهل كلها تبع توافق الطقس الكنسي والعقيدة ولا لأ ده مرة من المرات كنيسة من الكنائس الأثرية البعض أرادوا أنهم يعني يتحمسوا لترميمها فرمموها بطريقة أفسدت آثارها كلها واحد جاب زيت وقعد يلطخ فيها وألوان وجم بتوع الآثار بقوا مسؤولين إيه اللي بيحصل ده هل عندنا عملية جرد لكل الأيقونات الموجودة في كنائس هل عندنا جرد أيضا برفات القديسين اللي موجود في الكنائس ولا دلوقتي واحد يقول لي أنا عندي ح- جزء من ماري جرجس أقول له جبته منين يقول لي الكنيسة الفلانية ادتوني الله كده على طول بلا مانع ولا عائق بنوزع في أجساد القديسين هل يوجد جرد لكل الآثار كنوع من نواحي النظام بل هل يوجد رفع لهذه الآثار أنا فاكر أول ما جيت أسقف للتعليم كلفت الأستاذ إيزاك بأنه يعملوا ماكتات لكنائس مصر القديمة يعني مثلا ماكت نموذج يعني لكنيسة أبو سرجة لكنيسة المعلقة لكنيسة مثلا قصرية الريحان وللأسف ابتدى في الأول شوية وما كملش الموضوع ولما ضاعت كنيسة قصرية الريحان ما كانش عندنا نموذج ليها يعني لو قعدنا بنائها هنبنيها على أي أساس هل يوجد نبذة تاريخية عن كل ما يوجد في كنائس؟ هل يوجد سجل بتصميمات الكنائس وكيف تكون قبطية في تصميمها؟ وكيف نضمن ان المعموديه تكون في اتجاه البحر الغربي مثلا ولا ناس يعملوا لنا المعموديه جنب الهيكل في الشرق كما في بعض الكنائس في الحقيقه الموضوع ده موضوع طويل والمحاضره مش هتكمل يا ريتني اقف عند هذا الحد و ونبقى نكمله بعدين